أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجكم أسئلة عن الإيمان يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القم زكريا بطرس أهلا بيك يا أستاذ بونا يا مرحبا وسهلا اهلا بيك واهلا بالمشاهدين جميعا أهلا بيك يا أستاذ بونا آه، أحبائي آه، أكلفني الأخ محمد سعيد أن أنوبه في استضافة هذه الحلقات لأنه هو مسافر في عمل فإحنا هنبقى نطلب من أصحابنا إنه يصلي له إنه يوفقه في العمل ويرجعه لينا سالما وبرضه بطلب صلواتكم آه، إن ربنا يوفقني ويوفق ضعفي في إدارة استضافة هذه الحلقات على نفس المستوى اللي بيقوم بها الأخ محمد سعيد حتى عودته للبرنامج آه، بنقول الكلام ده عشان ما يظهرش أي آه، إشاعات وما إلى ذلك وأنتم عارفين بنبتدي البرنامج برسالة وصلت لنا السيد القس زكريا بطرس رغم كل ما قلته عن الإسلام وأخطأت كثيرا وكثيرا فيه إلا إنني أعطيك الفرصة الأخيرة كي تكون إنسان قبل أن تموت لأننا كلنا سنموت هل ستجد أم ستهرب كعادتك أولا لقد علمت كل العلم أن الإنجيل تم تحريفه تماما ولا تناقشني ولا تجادلني في شيء اسمع قبل أن تجيب فأنت متسرع دائما وتقع في الأخطاء أنت تقرأ عن الإسلام من الإسرائيليات وتظلم الإسلام والمسلمين وتخ- وتخطئ في حق الله والله له الانتقام القوي حيث أنه شديد العقاب أخي احنا ما بنهربش البرنامج ده معمول عشانك وعشان الإخوة أمثالك واحنا كل يوم هنا ودايما بنطالبكم بالرد وردودكم بصراحة مسخر ما بتديناش أي عقاد نافع ادونا الإجابات وجناب القنص ما هواش فاضي يجاوب كل واحد لحاله ابعتوا لنا كبيركم ابعتوا لنا شيوخ الأزهر ابعتوا لنا أئمة العلم منكم وقدس أبونا هيعلق على الموضوع ده
اشكرك انا بشكر صاحب هذه الرساله لانه بيسمع البرامج ولانه اهتم ايضا ان هو يكتب وعبر عن رايه ولو ان تعبيره عن رايه لا اسلوبه احنا بنتقبل كل اسلوب المهم آه، بعيدا عن كل هذه الامور ان تكون الرؤيه واضحه لك اولا من ناحيه تهربي انا لا اتهرب من احد انا بواجه العالم كله آه، ارد عليك انت انت ما قلتليش مؤهلاتك ايه عشان خاطر اقدر ارد ابعت لي شيخ الازهر ابعت لي حد نوب عنه حد معروف زي ما قال آه، الاخ احمد واحنا ما عندناش مانع احنا نتناقش بالعقل والمنطق وموضوعيا آه، انا مش عايز اطول في الكلام لكن هذه لغه الاسلام التهديد بالعقاب محمد نشر الاسلام بالتهديد بالعقاب وسعير الجحيم والسيف وانت خدت نفس الكلام فانت يعني ما خرجتش عن الواقع احنا بنقول احنا في عصر الحريه والاقتناع بالكلمه وليس بالسيف وليس بالعقاب الله محبه ويساعد الانسان ويغفر الانسان ويخلص الانسان الله مش قاعد عشان خاطر يعاقب ويموت يا ريت ربنا ينور قلبك وبصيرتك وتعرف الحقيقه امين يا أستاذ أبونا وبعدين احنا مش عايزين حد يعمل copy paste من اللي بيحصل دوت احنا عايزين من ذوي العلم والعارفين آه، أستاذ أبونا ما تنساش ترفع اخونا محمد سعيد في الصلاه لعودته سالما ويوفقه في عم... آه، وربنا يوفقه في عمله امين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين، شكرا لك يا رب لانك اتيت بنا الى هذه الساعه. اشكرك يا رب لانك تعطينا الفرص التي فيها نتكلم عن حبك وعن خلاصك. اسالك يا رب انك انت تبارك ابنك محمد سعيد في عمله توفقه وترجعه الينا سالما غانما. واذكر ابنك احمد ايضا في قيادته واستضافته للجماهير في هذه الحلقات. وليتمجد اسمك القدوس مع كل من يخدمك بارك كل مشاهد ومشاهدة احفظنا في رضاك أنر عيون قلوبنا لنعرفك ونؤمن بعملك الخلاصي ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين امين يا استاذ بونا شكرا آه، مرحب بيك يا استاذ بونا في مجموعه حلقات جديده من اسئله عن الايمان حلقات حواريه مهمه وقصتك شفت آه، ال- ردود الفعل بتاعتها بس آه، الحلقات ديت هتكون ذي طابع مختلف شويه لاننا هنتكلم عن موضوع صعب اللي هو موضوع تحريف القران عند اهل السنه والشيعه حاجة ما وردتش وما اتسمعتش قبل كده آه، بس قبل ما نروح للموضوع دوت آه، كنت عايز قدسك تعلق لنا عن الأحداث الأخيرة البربرية اللي حصلت وراح ضحيتها كثير من آه، أحبائنا وإخواننا في المسيح في مدينة الإسكندرية ضربات وإصابات وقتل وإهانات فيا ريت قدسك تعلق لنا عن الموضوع امين آه، حقيقي انا لا اندهش من اي اخبار اضطهاد وضرب لان السيد المسيح لم يخدعنا قالها انا ارسلكم كخراف بين ذئاب وقال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم وقال طوباكم اذا اضطهدوكم افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات فده المسيحنا اللي وعدنا بان احنا هنتالم من اجله واحنا على استعداد لهذا الالم امين يا أستاذ منى، بس هل معنى كده ان اخواننا من المسيحيين في البلاد الاسلاميه وعلى مثلها مصر آه، يعيشوا في خنوع ومذله؟
لا هي الحقيقة في فرق بين كلمة خضوع وخنوع فهذا ال- الأمور لا تعني إطلاقا إن إحنا بنحرض على الخنوع بل يعني آه، بكل تأكيد الثقة والتسليم لله الذي قيل عنه الرب يحارب عنكم وأنتم تصمتون في إله ولا تنسى أن السيد المسيح هو الذي قال لنا لا تحملوا سيفا نعم أي لا تعتمدوا على السلاح فديانة المسيح هي ديانة السلام والمسالمة الناتجة عن الحب وليس الضعف وهكذا استطاعت المسيحية وهي بلا سلاح أن تعيش وتبقى رغم عنف اضطهاد الرومان للمسيحيين والمتعصبين الإسلاميين في عهودهم المتوالية وهم ينفذون واجبهم الديني بقتل المسيحيين مضطرين حسب سورة التوبة آية 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخره من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون
طب سامحنا وتسيبونا بس ده مش بيديهم المجال للمتعصبين من المسلمين ان هم بيرتكبوا مزيد من الاعمال الوحشيه ضد اخواننا المسيحيين في بقاع العالم المختلف شوف الكلام ده بيصدق على مجتمع الغابة حيث يسهل للقوي أن يأكل الضعيف لأنه مجتمع وحوش مفترسة لا قيم لها ولا ضمير ولكن أن يتم ذلك بين البشر وفي القرن الحادي والعشرين الحقيقة بقمة المأساة نعم.
فحتى الحروب الشرسة لها قيم وهي عدم قتل العزل أو الإساءة إلى النساء والأطفال والمسلمين نعم.
أما هذا الذي نشاهده بصراحة قد انحط عن مستوى الوحوش الكثيرة لهذا فإني من فوق هذا المنبر العالمي أناشد جميع الكنائس المسيحية بكل طوائفها بالصوم والصلاة كما أناشد هيئة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وحكومات العالم الراقي أن يقفوا إلى جنب أقباط مصر مثلما وقفوا إلى جانب أهالي إقليم دارفور بالسودان وأيضا وقفتهم مع المضطهدين في كل أرجاء العالم فالله يوصل حكام جميعهم أن يقيموا العدل
احبائي المشاهدين في تلفزيون قناه الحياه اهلا وسهلا بكم في برنامجكم اسئله عن الايمان يشرفنا بالحضور اليوم جناب الاب الورع القم زكريا بطرس اهلا بيك يا استاذ بونا يا مرحبا وسهلا أهلا بيك وأهلا بالمشاهدين جميعا اهلا بيك يا استاذ بونا آه، احبائي آه، كلفني الاخ محمد سعيد ان انوبه في استضافه هذه الحلقات لانه هو مسافر في عمل فاحنا هنبقى نطلب من أستاذ ابونا انه يصلي له انه يوفقه في العمل ويرجعه لينا سالما وبرضه بطلب صلواتكم آه، ان ربنا يوفقني ويوفق ضعفي في إدارة استضافة هذه الحلقات على نفس المستوى اللي بيقوم بها الأخ محمد سعيد حتى عودته للبرنامج آه، بنقول الكلام ده عشان ما يظهرش اي آه، إشاعات وما إلى ذلك وانتم عارفين بنبتدي البرنامج برسالة وصلت لنا السيد القس زكريا بطرس رغم كل ما قلته عن الإسلام وأخطأت كثيرا وكثيرا فيه إلا أنني أعطيك الفرصة الأخيرة كي تكون إنسان قبل أن تموت لأننا كلنا سنموت هل ستجد أم ستهرب كعادتك أولا لقد علمت كل العلم أن الإنجيل تم تحريفه تماما ولا تناقشني ولا تجادلني في شيء اسمع قبل أن تجيب فأنت متسرع دائما وتقع في الأخطاء أنت تقرأ عن الإسلام من الإسرائيليات وتظلم الإسلام والمسلمين وتخ- وتخطئ في حق الله والله له الانتقام القوي حيث أنه شديد العقاب أخي احنا ما بنهربش البرنامج ده معمول عشانك وعشان الإخوة أمثالك واحنا كل يوم هنا ودايما بنطالبكم بالرد وردودكم بصراحة مسخر ما بتديناش أي عقد نافع ادونا الإجابات وجناب القنص ما هواش فاضي يجاوب كل واحد لحاله ابعتوا لنا كبيركم ابعتوا لنا شيوخ الأزهر ابعتوا لنا أئمة العلم منكم وقدس أبونا هيعلق على الموضوع ده
أشكرك أنا بشكر صاحب هذه الرسالة لأنه بيسمع البرامج ولأنه اهتم أيضا أن هو يكتب وعبر عن رأيه ولو أن تعبيره عن رأيه لا أسلوبه احنا بنتقبل كل أسلوب المهم بعيدا عن كل هذه الأمور أن تكون الرؤية واضحة لك أولا من ناحية تهربي أنا لا أتهرب من أحد أنا بواجه العالم كله آه، ارد عليك انت انت ما قلتليش مؤهلاتك ايه عشان خاطر اقدر ارد ابعت لي شيخ الازهر ابعت لي حد نوب عنه حد معروف زي ما قال آه، الاخ احمد واحنا ما عندناش مانع احنا نتناقش بالعقل والمنطق وموضوعيا آه، انا مش عايز اطول في الكلام لكن هذه لغه الاسلام التهديد بالعقاب محمد نشر الإسلام بالتهديد بالعقاب وسعير الجحيم والسيف وانت خدت نفس الكلام فانت يعني ما خرجتش عن الواقع احنا بنقول احنا في عصر الحريه والاقتناع بالكلمه وليس بالسيف وليس بالعقاب الله محبه ويساعد الانسان ويغفر الانسان ويخلص الانسان الله مش قاعد عشان خاطر يعاقب ويموت يا ريت ربنا ينور قلبك وبصيرتك وتعرف الحقيقه امين يا استاذ أبونا. وبعدين احنا مش عايزين حد يعمل copy paste من اللي بيحصل دوت احنا عايزين من ذوي العلم والعارفين آه، استاذ أبونا ما تنساش ترفع اخونا محمد سعيد في الصلاه لعودته سالما ويرفعه في عم- آه، وربنا يوفقه في عمله امين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين، شكرا لك يا رب لانك اتيت بنا الى هذه الساعه. اشكرك يا رب لانك تعطينا الفرص التي فيها نتكلم عن حبك وعن خلاصك. اسالك يا رب انك انت تبارك ابنك محمد سعيد في عمله توفقه وترجعه الينا سالما غانما. واذكر ابنك احمد ايضا في قيادته واستضافته للجماهير في هذه الحلقات. وليتمجد اسمك القدوس مع كل من يخدمك بارك كل مشاهد ومشاهدة احفظنا في رضاك أنر عيون قلوبنا لنعرفك ونؤمن بعملك الخلاصي ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين امين يا استاذ أبونا. شكرا آه، مرحب بيك يا استاذ أبونا في مجموعه حلقات جديده من اسئله عن الايمان حلقات حواريه مهمه وقصك شفت آه، ال- ردود الفعل بتاعتها بس آه، الحلقات ديت هتكون ذي طابع مختلف شويه لاننا هنتكلم عن موضوع صعب اللي هو موضوع تحريف القران عند اهل السنه والشيعه حاجه ما وردتش وما اتسمعتش قبل كده آه، بس قبل ما نروح للموضوع دوت آه، كنت عايز قدسك تعلق لنا عن الاحداث الاخيره البربريه اللي حصلت وراح ضحيتها كثير من آه، احبائنا واخواننا في المسيح في مدينه الاسكندريه ضربات واصابات وقتل واهانات فيا ريت قدسك تعلق لنا عن الموضوع آمين آه، حقيقي أنا لا أندهش من أي أخبار اضطهاد وضرب لأن السيد المسيح لم يخدعنا قالها أنا أرسلكم كخراف بين ذئاب وقال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم وقال طوباكم إذا اضطهدوكم افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فده المسيح احنا اللي وعدنا بان احنا هنتألم من اجله واحنا على استعداد لهذا الالم امين يا استاذ منى بس هل معنى كده ان اخواننا من المسيحيين في البلاد الاسلاميه وعلى مثلها مصر يعيشوا في خنوع ومذله؟
لا هي الحقيقه في فرق بين كلمه خضوع وخنوع فهذا ال- الامور لا تعني اطلاقا ان احنا بنحرض على الخنوع بل يعني آه، بكل تاكيد الثقه والتسليم لله الذي قيل عنه الرب يحارب عنكم وانتم تصمتون في اله ولا تنسى ان السيد المسيح هو الذي قال لنا لا تحملوا سيفا نعم أي لا تعتمدوا على السلاح فديانة المسيح هي ديانة السلام والمسالمة الناتجة عن الحب وليس الضعف وهكذا استطاعت المسيحية وهي بلا سلاح أن تعيش وتبقى رغم عنف اضطهاد الرومان للمسيحيين والمتعصبين الإسلاميين في عهودهم المتوالية وهم ينفذون واجبهم الديني بقتل المسيحيين مضطرين حسب سورة التوبة آية 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخره من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون
طب سامحنا وتسيبونا بس ده مش بيديهم المجال للمتعصبين من المسلمين ان هم بيرتكبوا مزيد من الاعمال الوحشيه ضد اخواننا المسيحيين في بقاع العالم المختلف شوف الكلام ده بيصدق على مجتمع الغابة حيث يسهل للقوي أن يأكل الضعيف لأنه مجتمع وحوش مفترسة لا قيم لها ولا ضمير ولكن أن يتم ذلك بين البشر وفي القرن الحادي والعشرين في الحقيقة بقمة المأساة نعم.
فحتى الحروب الشرسة لها قيم وهي عدم قتل العزل أو الإساءة إلى النساء والأطفال والمسلمين نعم.
أما هذا الذي نشاهده بصراحة قد انحط عن مستوى الوحوش الكثيرة لهذا فإني من فوق هذا المنبر العالمي أناشد جميع الكنائس المسيحية بكل طوائفها بالصوم والصلاة كما أناشد هيئة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وحكومات العالم الراقي أن يقفوا إلى جنب أقباط مصر مثلما وقفوا إلى جانب أهالي إقليم دارفور بالسودان وأيضا وقفتهم مع المضطهدين في كل أرجاء العالم فالله يوصل حكام جميعهم أن يقيموا العدل في الأرض هذا الكلام وارد في رسالة روميا إصحاح 13 كله عظيمه وتسيبونا طيب قدسك ده سؤال شخصي هل تعتقد قدسك ان اللي بيعمله المسلمين دوت في الاسكندريه وغيرها من المدن هو رد فعل للي قدسك بتقوله في قناه الحياه في غرف البال توك وعلى الانترنت وما الى ذلك من مسارح المناقشات
هم مش بس بيقولوا كده ده بيقولوا إساءة الإسلام زي الجواب اللي جه النهارده اي إساءة الإسلام وإساءة وشتايم والحقيقة أنا لا أسيء إلى أحد لكن إحنا بنتحاور بالكلام مع الآخرين والمنطق والحوار الهادئ فهل أشهرنا سلاح في قناة الحياة؟ هل قتلنا إنسانا في غرف البلتوك؟ هل جززنا رأسا على الإنترنت كما حدث من مصعب الزرقاوي مثلا؟ لماذا لا يردون علينا بالكلام في حوار هادئ لنصل إلى الحق والحقيقة أم أنها سياسة السيف في مقابل القلم اللي عبر عنها أبو تمام والسيف أصدق أنباء من الكتب أليس في سياسة قطع الرقاب والألسنة إعلان عن الضعف وعدم القدرة على مواجهة الحجة بالحجة
ده ي- ياخدنا للسؤال اللي بعد كده أتسابونا لأن في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الكتب والمجلات والفضائيات اللي بتتكلم وبتتكلم وب- وبتجيب الحجة بالحجة والمناقشة المرة دي بالقلم مش بالسيف تاني بيجي على قنوات تلفزيونية كتيرة وأذكر منها على سبيل المثال قناة دريم وأوربت وقناة الأحمدية فإيه رأي أوتشك في الكلام؟ ده؟
الحقيقة أنا كنت بتمنى من خمس أعوام مضت وبعد طول صمت كصمت القبور بدأ الرد على تساؤلاتنا حقيقة أنا بشجع هذه القنوات وغيرها آه، من وسائل الإعلام على الرد وعرض هذه المواضيع كما أني أشاهد ما يذاع بحسب وقتي وأصر جدا بما يقال ففيه أكبر الأدلة على صحة ما نقول وبسيب للمشاهد الفرصة عشان يسمع من الطرفين ويفكر عشان يقتنع بما يراه صوابا ويقرر هو بنفسه ما هو لخيره وخلاصه والحقيقة أنا ملياش هدف آخر سوى خير المشاهد ليس هدفي من برامجي أن أثير جدلا أو تحديا أو منافسة أو تحقيرا أو ص- صراع بين الأديان بل إني أعرض ما توصلت إليه من دراسات مع التساؤل عما لم أفهمه فربما خفيت عني حقائق علشان كده أنا بعرضها عشان أعرف آه، ردودها وواجباتها وفحوها
وهم بيقولوا يا أستاذ بونا إن هو ده اللي بيحاولوا يعملوه فسؤال شخصي الأستاذ هل ازددت علما؟
اه طبعا بالتاكيد انا ازددت يقينا بصدق ما قلته في برامجي فمثلا عندما ناقشوا رضاعة الكبير في قناة روتانا مع هلا سرحان وبرضه في البيوت أسرار مع سهير جودة تأكد لي ولكل المشاهدين صحة ما قلت في حلقات رضاعة الكبير من أن هذا الحديث في أعلى درجات الصحة وهو نيشان شرف على صدر مدرسة الإسلام وهذا يكفي للمشاهد أن يحكم عقله فيما قاله رسوله ليحكم إن كان هذا يليق بنبي كما يقولون معصوم مرسل من عند الله ليتبعه فكر فأكثر الأقل
عظيم طب قدسك في سؤال هنا ايه رأي قدسك في اللي بتبصه قناة الأحمدية الإسلامية
قناة الأحمدية الإسلامية بداية هذا المذهب الأحمدي آه، ليس مذهبا إسلاميا القديانية أو الأحمدية غير معترف به إطلاقا من أحد وفي قرار من الأزهر في موقع الأزهر على الإنترنت عن الأحمدية أنها لا تمت للإسلام بالصلاة قرار إداري ولا فتوى لا ده قرار من المجمع ده ده مقال عن مفاهيم إسلامية والأحمدية قرار آه. آه وأنا شاهدت بعض حلقاتهم المطولة واكتشفت أنهم يجيدون لعبة الثعلب فات فات وفضلوا سبع لفات والثعلب بأمر لا ينتهي نعم.
وسياسة التدليل على ما يقولون بالمنطق المغلوط السفسطائي حد لك مثلا اتفضل
مثلا آه، ردوا على حقيقة انتشار الإسلام بالسيف والحديث اللي قاله محمد أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم بحقها فرغم أنها كلمات واضحة وصريحة بالقتل حتى يؤمنوا بالإسلام نجد أن ضيف الحلقة يجيب أن هذه الآية لا تحض على القتل وإنما تحض على إيقاف القتل
وجابوا منين الكلام ده؟
آه طبعا ما هو الم- الكلام واضح وصريح واحد زائد واحد يساوي اثنين تعجب يا عزيزي كيف استنتج ذلك قال في الدقيقة هنشوف دلوقتي حتى على ال... على الشاشة آه... بما- نشوف نشوفها وتسابونا نشوفها دلوقتي ماشي ولكن برا من ذلك دعنا إيه، نتحدث عن الحديث نفسه يعني في الحقيقة أن هذا الحديث بالفعل قد قال قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يعني إيه، بدلا من أن نعرضه بهذه الصورة إيه، يجب علينا أن نفهمه ونفهم فحواه يعني أنا أرى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يفسر نفسه بنفسه الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر معنى هذا الحديث بنفس كلمات الحديث حيث قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فماذا يفسرها ويقول سيدنا محمد فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وما شابه الآن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر هذا الحديث بهذه الجملة البسيطة فإذا قالوها هذا يدلنا على شيء معين يجب أن نفهمه بأن التركيز في الحديث بهذا الحديث هو على الدافع لإنهاء المعركة ليس على الدافع للخروج إلى المعركة
ينبهنا زي ما سمعنا دلوقتي بأن التركيز في هذا الحديث هو على الدافع لإنهاء المعركة ليس على الدافع للخروج إلى المعركة وبعد كده أضاف أن الحديث لا يريد أن يركز على ما يجب أن يدفعك من أن تخرج لقتال هؤلاء الأشخاص وإنما هو يريدك أن تركز على ما يدفعك إلى إنهاء المعركة وشرح بعد ذلك بمنطق المغالطة العجيب إذ قال يجب أن نفهم هنا معنى كلمة حتى فقول لا إله إلا الله يقطع مسألة القتال هنا يكون مسألة القتال قد بلغت منتهاها هو بيقول كده ونهايتها بمجرد قول هؤلاء الأشخاص لا إله إلا الله عليك إنهاء المعركة وهكذا استخلص أن هذه الآية لا تحض على القتال بل على إيقاف القتال بقدرة قادر جاب المنطق منين ما تفهمش وقد فات على سيادته أن توقف القتال المشروط للدخول في الإسلام هو أكبر دليل على انتشار الإسلام بالسيف فبسبب الخوف من بطش السيف سيف الإسلام ينطقون بالشهادة ليس عن إيمان قلبي ولا اقتناع عقلي يا عزيزي الفاضل المحترم يا من تظهر على شاشة التلفزيون لترد هذا هو المقصود بانتشار الإسلام بالسيف وقد أكدت وأكدت الفضائية الأحمدية بردودها الهشة صدق ما نقول نحن رغم كل محاولات التمويه والتمييز نعم لأنه فسر الماء بعد بعد الجهد بالماء فهم ما جابلناش حاجة جديدة طب قد سابونا تعتقد أن ظاهرة آه، عدم قدرة علماء المسلمين على الرد على تساؤلاتك بت- بترجع لإيه؟ عدم فهمهم للإسلام آه، أو بفهمهم القوي للإسلام وعملا بالنص الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسيئكم
بالتأكيد فبهذا انتشر الإسلام تقييد العقول ومصادرة حرية التفكير ولهذا أرى أن الإسلام الآن في محنة بعد أن أتيحت الفرصة لحرية الكلام والتعبير والسؤال والحوار في القنوات الفضائية والفلتوك والإنترنت فقد ساد طوال 14 قرن من الزمان مقولة قدسية وعصمة القرآن وعصمة محمد بمعنى عدم التجرؤ على المساس لهذه المقدسات وعلى الإنسان أن يقبلها كما هي دون تفكير أو مساءلة أو حتى محاولة فهم لذلك أصبح إيمان عامة المسلمين هشا لا يقوم على الاقتناع الشخصي نعم طب قدس ابونا دلوقتي النغمة اللي بيكلموا قدسك بيها على صفحات المجلات والجرايد والإع- والإعلاميات كلها بتتحول من نغمة تقليل من شأن وتحقير يعني ومشلوح ومش مشلوح والكلام دوت إلى نغمة تانية خالص يعني دلوقتي بيعترفوا بعبقرية قدسك وبيرجوك إنك تبطل اللي أنت بتقوله وأحد الكتاب المشهورين على ما أذكر في جريدة مشهورة قال من هو هذا العبقري الشرير الذي أتى بهذه الأحاديث المفبركة وهو اللي بيقول مش أنا
انا انا قريت المقال ده وقلت ان هذا الكلام لا ينطبق علي ولا يخصني لا من قريب ولا من بعيد رغم المقال كله كان بيتكلم عما نقوله في قناه الحياه نعم اقول ان هذا الكلام لا يخصني لانني لست عبقريا كما يظن بل انا انسان عادي ولكن روح الله يحكمني كما اني لست شريرا كما يقول لان السيد المسيح يقودني في طريق قداسته وأيضا أنا لم آتي بأحاديث مفبركة كما يدعي فإن ما أقتبسه هو أحاديث شهد لها أستاذ علم الأحاديث بالأزهر أنها في أعلى مراتب الصحة
ولو كنت شرير يا أستاذ أبونا ما كنتش عرضت حياتك للخطر وحطيت نفسك تحت الاضطهاد من أجل إظهار الحق آه وصل لنا سؤال وبيقول آه والسؤال من آه بيتقال في برنامج البي بي سي وده يخص الدكتور عمارة آه مم.
البرنامج ده اتعرض آه حسب ما ورد لنا في شهر إبريل 2006 إن زكريا بطرس وأعذرني في الكلمة بيشرشح لرسول الإسلام محمد في الفضائيات
أقول لحضرتك كويس آه، أنا قريت الحكاية دي برضو في الموقع أولا أنا بحترم الدكتور عمارة لأنه خلقة الله ومن يحب الله يحترم خليقته أيا كان ثانيا أحترمه أيضا للدرجة العلمية التي يحملها فحامل درجة الدكتوراه يعتبر عالم في تخصصه ولكن بصراحة عندما قرأت كلمة يشرشح في الموقع لم أفهم معناها فذهبت إلى قواميس ومعاجم اللغة العربية أبحث عما خفي عني من ثقافة عالية في أدب الحوار بحثت عن كلمة شرشاحة يشرشح شرشحة فهو شرشوح دي ثقافة الشرشحة وصدمت بأنني لم أجد لها أي إشارة لا من بعيد ولا من قريب في كل المعاجم أي وأخيرا قالوا لي إنها كلمة شعبية مش بس شعبية لا وسوقية وقيل لي كلام عجيب عن الحكاية دي
زي مش إيه؟
هشرح لك. أنها من لوازم فرد الملاية للدلعابي الدلعابي طبعا أنا استغربت قلت هقول الكلام ده على قناة الحياة هقول برضو الدلعابي قالوا لي لا ما الدلعابي ديت لو عايز ترجع لمعناها معناها الدعوة للعدو فأنت مش بتقول حاجة لكن هي في مفهوم بتوع فرد الملاية لها منطق آخر الحقيقة يا ابني ترحمت على مستوى لغة الحوار الديني وما وصل إليه من سفاهة وإسفاف مع احترامي للدكتور واستبعدت أن يكون دافع الدكتور عمارة في مقولته هذه ما قاله علم النفس من أن الإنسان يستبطن نفسه ويسقط ما بداخله على الآخرين وقلت لا أنا استبعدت الكلام ده وقلت إن دي بس مجرد آه، زلة لسان في لحظة انفعال آه، عزيزي الدكتور عمر إني أربأ بك من التدني إلى هذا المستوى في الحوار وأنت رجل الدين العالم المحترم لدى جمهورك ومريديك فإن لم تراعي مركزك الديني فعلى الأقل راعي مستواك العلمي ومركزك الأدبي نحن يا عزيزي الدكتور عمارة نريد حوارا موضوعيا منطقيا فأنا لا أشرشح ولكني أتساءل فأجيبونا بأدب واحترام بالدليل والبرهان
أمين يا أستاذ أبونا آه، أقول لك اسمح لي أستعمل آه، أحد التعبيرات اللي قالها أحد مريديك في الفضائيات آه، اللي هو الأستاذ عمرو أديب يقول لك أظن كده كفاية نسيبنا من الكلام أظن ده.
كفاية كده أظن كفاية كده أظن كفاية كده آه، نسيب الكلام ده كله بقى وتاخدنا قدسك في لمسة روحية وموضوعنا الروحي النهاردة آمين سلام لكم أيها الأحباء في جو جديد وكلام جديد بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين آمين.
يا رب أسألك أن تبارك في كلمتنا وفي تأثيراتها لتأتي بالثمر المرجو في اسم يسوع المسيح أمين أحبائي احنا في الحلقات اللي فاتت قبل كده اتكلمنا عن الإنسان إزاي يقبل المسيح خدنا فيها حلقات طويلة قوي وأنا بلخصها عشان خاطر لما نقدر ننطلق إلى ما سنتكلم عنه في البرنامج الجديد يبقى عندنا فاكرين إيه اللي احنا قلناه نعم قلنا ان الله خلقنا من البدايه لانه بيحبنا نعم حب والدليل على كده انه خلقنا على صورته ومثاله ومثاله على صوره الرحمن وبعدين لما الانسان اخطا واكل من الشجره المنهي عنها انفصل عن الله الانفصال عن الله هو الانفصال عن الحياة والانفصال عن الحياة هو الموت فبقى الإنسان ميت روحيا فيش علاقة بينه وبين الله والله روح هل الله يقف مكتوف الأيدي أبدا دبر خطة للفداء فأتى المسيح الله تجسد فيه فمات جسد المسيح على الصليب واللاهوت حال فيه ليرفع قيمته للبشرية كلها وليصير المسيح فادي للبشر كلهم خلصنا على عود الصليب وخلصك ده اللي احنا قلناه ومش كده وبس ده عمل مبادرة أخرى رائعة شخصية لكل إنسان بيجي على باب قلبي وعلى باب قلبك وعلى باب قلب كل إنسان ويخبط وقال كده في الكتاب أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي الله بيقول لك نفس الكلام ده دلوقتي بيقول لك انا واقف على باب قلبك يمكن من خلال البرنامج ده بيكلمك بيقول لك حاجه بيقول لك انا عايزك بيقول لك انا بحبك بيقول لك انا دبرت خطه لفدائك وخلاصك افتح ليا عشان ادخل واسعد حياتك واخلصك لو دلوقتي تصلي ويايا عشان تبتدي قبل ما نبتدي البرنامج في الحلقات اللي جايه يعني بتاع الثبات في الرب رب يسوع انا بفتح لك قلبي بقول لك اتفضل وخش جوه حياتي اعطيني سلامك خلصني ارحمني يا رب انا الخاطي امين امين امين امين شكرا يا قدس ابونا آه، ومن هذا المنبر احنا بنرفع صلواتنا لله انه ينظر الى كسي- كنيسته المضطهده في العالم كله ويا رب احنا بنطالبك بتحقيق عودك انك انت قلت لنا انك دايما هتكون معانا امين صلواتي معكم والى اللقاء امين